بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين في القعده اللي فاتت شفنا مسيحنا المخلص المحرر اللي اشبع كل احتياجاتنا ولا زال وسيبقى يشبع كل الاحتياجات ومتالي حتى في السماء كل ما نبص له نقول له ايه اللي ناقصنا كل احتياجاتنا حتى في الأبدية رغم أن ملناش الجسد اللي يحتاج أكل أو شرب أو نوم ولكن يفرح كل كياننا في السماء في موضوع دايما الواحد بيسأل عنه وهي الضربات العشر الضربات العشرة يا ترى ايه فكرة ان الله يسمح بهذه الضربات لفرعون ولشعبه ربنا أحبائي ليس بالإله المنتقم ولا الإله اللي يحب ولاده ولا البشرية تكون متألمة شهوة قلب ربنا إن كل البشرية تبقى سعيدة وفرحانة طب ليه سمحت بهذه الضربات أنا نفسي ناخد الضربات العشرة دي ونشوف إيه حكمة ربنا هل هي ضربات للانتقام أم هي عطايا من الرحمة الإلهية هل هي انتقام وغضب ومرارة الله ليس فيه غضب مر ولكن هل هي من مراحم الله وازاي وايه دور هذه الضربات كإنسان مؤمن في العصر عهد النعمة بالنسبة لهذه الضربات الله إله طويل الأناه يشتاق أو يريد أن الكل يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون حتى فرعون حتى فرعون مهما كانت خطايانا مهما كانت نجاسات قلبنا مهما كانت شرورنا الله يترجى ويفتح الأبواب بكل الطرق زي ما عمل مع يهوذا لغاية آخر نسمة حتى بعد ما وضب كل الأمور لتسليم السيد المسيح حتى وهو جاي يسلمه قال له بكل رقة أبي قبلة تسلم ابن الإنسان ويسميه يا صاحب يعني ده انت صديقي بيديله فرصة انه يرجع يقول له اخطيت وبدل ما يروح يرمي الفلوس وينتحر طبعا كان ممكن يقول له انا غلطان حتى ولو سلمه زي ما عمل بطرس الرسول ف ايه فكرة الضربات العشرة بالنسبة لفرعون هاخد الضربات كده بالترتيب الضربة الاولى ان حول المية الى دم حول المية إلى دم ليه أول ضربة تحويل المية إلى دم بالنسبة لفرعون يبص كده هو والشعب بتاعه يبصوا نهر النيل يلاقوه مليان دم يقولوا آه أطفال العبرانيات اللي اتقتلوا واترموا في النيل آه هو ده الدم فكان يليق بفرعون أول ما يشوف الدم في النهر يقف كده قدام ربنا يقول له أنا غلطان لأن ظلمت العيال الصغيرين الرضع وحكمت عليهم بالموت ورميت الدم أو سفكت دمهم وأدي بشرب من الإيه؟ من العمل بتاعي الكاس اللي مليته مليت الكاس دم بشرب من الدم ده كتير ربنا يسمح بالتأديب ليس انتقاما ولكن ليثير فينا روح التوبة أنا بلاحظها كتير في حياتي الخاصة حتى لما ببقى شديد مع إنسان ألاقي ربنا في نفس اليوم يبعت لي ثلاثة أربعة يبقوا شداد معايا فأقول من الإيه من الكاس اللي أنا اديته لفلان بشرب منه وصدقوني حتى لما ببقى حنين مع إنسان بلاقي في نفسي اليوم ربنا يبعت لي ناس منتهى الرقة معي حتى في العطايا انا احيانا بستغرب لو مع انها مش فلوسي فلوس ربنا لما بدي حد حاجة صدقوني احيانا قبل ما اوصل البيت الاقي واحد يقول لي ممكن الظرف ده للعيلة للعائلات المستترة اقول يا رب ده انا لسه يعني لسه ما روحتش اذكر قصة وانا طفل صغير في ابتدائي كان ليا قريب وكان غاوي خدمة القرى وكان سايب بيته أرضه وكله وما كناش نعرف عن مكانه طبعا أنا أيامها كنت في ابتدائي لكن عن طريق يعني أبهات وجدودي كنت أعرف كده أنهم إيه يتصل بيهم مرة في السنة ياخد الحق بتاعه من الأرض الفلوس ويوزعها على القرى ومزاج عنده خدمة القرى ففي مرة جه زارنا وأنا عيل صغير فحكى القصة الجميلة دي كان زمان القرش تعريفة مدور فبيقول في يوم من الأيام وأنا طالع في قرية وما معياش في جيبي غير قرش تعريفة اللي هو التعريفة يعني خمسة مليم طبعا ما بتستخدمش دلوقتي فبيقول وأنا ماشي وهي دي اللي هتعشى بيها جيب سندوتش وآكل بيه فواحد قال له أنا جعان فضرب إيده كده في جيبه لقي القرش تعريفة راح طلعه اداها له ما فكرش هيتعشى ازاي بيقول بعد ما اديتها له انا رايح اول بيت قبل ما اوصل البيت لقيت في التراب في الارض في القريه قرش تعريفه ونفس الماركه بتاعت حسين كامل كان يبقى مكتوب عليها حسين كامل ومدوره المفتوحه في النص فبص كده قال له يعني يا رب حتى القرش تعريفه بترجعهولي قبل ما اروح الزياره احب بقى ايه ربنا ده لذيذ اب لذيذ قائد يفرح القلب اغلط يقرص عليا عشان اعرف غلطتي ادي يديني عشان ازود العطاء واخدني في حضنه رقيق في معاملته سواء في حبه او في حنانه او حتى في تأديباته انا اقدر اقول تأديباته صادرة عن حبه وعن رحمته وليست عن غضب وثورة فاحس انه بس كده لفرعون قال له انت قلبك قاسي حكمت على الأطفال الصغيرين إن يتسفك دمهم بلا ذنب فأنا هفرجك اللي أنت عملته بص كده للمية تيجي أنت تشرب المية تلاقيها معفنة كلها دم ويجي الراجل العبراني يمد إيده ويشرب المية اللي هي زي العسل ويقف كده يقول له الله ده أنا بشرب منها مش طايق ريحتها منتنة يقول له ده أنا بشرب منها الاقي ريحتها زي العسل طعمها زي العسل وريحتها جميلة فيتذكر خطاياه وكان لابد أن يقدم توبة عما فعله ليس أيض من جهة السخرة فقط ولكن من جهة قتل الأطفال الذكور بتوع هذا الشعب بالنسبة لي أنا شخصيا كإنسان الله بالنسبة لينا كلنا طب إيه لنا أعمله قال ربنا بيحول أحيانا المية إلى دم المية تشير إلى إيه المية تشير إلى الحاجة الباردة فيقول لك حياتك مع ربنا تبقى لم تجاهده بعد حتى الدم ربنا نفسه ولاده ما يبقوش باردين اسف على التعبير لكن احيانا بنبقى باردين اهي تمشي زي ما تمشي اصلي زي ما اصلي يحصل اللي يحصل لا ده مش تسليم ده تواكل الله ما يحبش التواكل انا انسان الله لم تجاهده بعد حتى الدم بيكتب معلمنا بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس كجندي صالح يقول له انت كجندي صالح ليسوع المسيح انسان قلبه واكله على خلاص كل نفس بشريه واكله على خلاص نفسه ويشتهي ان يبذل كل يوم من اجل خلاص نفسه ده بالنسبه للضربه الاولى الضربه الثانيه ايه الضربه الثانيه بص فرعون وجنوه ورجالته لقيوا البيوت والشوارع حتى السراير بتاعت النوم مليانة ضفادع ونعيق الضفادع لا ينقطع اشمعنى الضفادع قال اصلك انت يا فرعون بتاع كلام ايه يقولوا تجعجع اه تجعجع بالكلام لكن ما بتنفش انا قلت لك طلعه ووعدت وشلت عنك حولت لك الميه اللي اتحولت دم رجعت لك ميه حلوه قلت كلام لكن ما نفذتش رجعت تاني لخبطت عايز اقول لك بلاش تبقى زي الضفدعه انت والرجاله بتوعك فانطلاق الضفادع في التجربه الثانيه انذار لفرعون والرجاله بتوعه بلاش الكلام الفارغ بدون عمل ايضا احبائي الضفدعه كانت بالنسبه للمصريين نوع من الآلهة النجسة يعتبروها نجاسة فظهور الضفادع لغاية أوضة النوم يبقوا قرفانين وتنجسوا ومفيش حاجة يقدر تطهرهم فإن كنت فاكر إن آلهتك تستطيع إنها تطهرك لا تطهير ولا نقاوة ولا خلاص إلا بالمسيح يسوع فمين يقدر طير الضفادع اللي ليها صوت بلا عمل إلهنا اللي يقول إيه أبي يعمل حتى الآن وأنا أيضا إيه أعمل يا رب ادينا كلنا من كل قلبنا بنقول لك ادينا روح القوة وروح العمل وروح الجهاد بفرح وبسرور بدل الكلام الكتير يا ريت يعني نبقى حياتنا كده مليانة بالعمل المثمر أكتر ما تكون بالكلام الضربة الثالثة وهي ضربة الايه ضربة البعوض فكرة البعوض ايه البعوضة صغننة قوي واللدغة بتاعتها الزم- الذنب اللي بتعمل بيه يكاد يكون بالعافية تشوفه بعينيك لكن تلدغ ممكن البعوضة دي تجيب حمى وممكن آه، تجيب ملاريا وممكن تخليك واحد ناموسة واحدة تزن في الأوضة ما تنومكش طول الليل فرعون كان يعتمد على فكره وعلى المشيرين بتوعه وكان يظن أنه قادر أن يحطم شعب الله وأنه قادر أن إيه أن يحولهم إلى عبيد ما أبعد أحكام الله عن أحكام البشر كما علت السماوات عن الأرض هكذا تعلو خطة الله وأفكار الله وتدبيرات الله عن خطط الناس وأفكارهم وتدابيرهم على رأي المرتل لو لم يبق لنا الرب بقية لابتلعونا ونحن أحياء لولا ما ربنا بس اللي م- هو اللي حاطط خطته كان أكلونا وإحنا أحياء أحبائي كان يظن فرعون ورجالته أنهم يأكلوا الشعب وهم الأحياء نزل لهم خليهم عبيد ربنا قال له ده حتة نابوساية ممكن ما تنومكش طول الليل ففوجئ ان الناموس مش ناموساية ده القصر كله اتملى ناموس والشعب يصوت الحقونا من الناموس والدنيا اتقلبت مش عارفين لا يناموا ولا ياكلوا ولا يشربوا ولا يتصرفوا ولا يمشوا ولا يتكلموا مع بعض الناموس ملا الهوى فبقي مش بس الضفادع جت على ال- في البيوت في الارض ده الهوى نفسه بدل ما يشم هوا يشم ناموس لا قادر يفتح بقه وحتى مناخيره لو حب يتنفس خايف الناموسه تدخل جوه مناخيره بقي في حاله اضطراب شديد نفسي يا ربي من كل قلبي اقول لك استلم انت حياتي واديني انت يا ربي الافكار اللي من عندك واديني نسلك حسب هواك كل مرة بقول لك لتكن ارادتك لا ارادتي ومشيئتك لا مشيئتي وفي كل مرة اقول لك كما في السماء كذلك على الارض لتكن ارادتك يا ربي فيا كما في السماويين ايضا فينا نحن الارضيين فاتكلمنا عن تحويل الماء إلى دم حياة الجهاد بروح القوة والاتكال على نعمة الله الغنية اتكلمنا عن الضفادع ما تبقاش لينا حياة الجعجعة في الكلام بلا عمل اتكلمنا أيضا عن البعوض ان ما نتكلش على فكرنا البشري ضد فكر الله ولكن نسلم كل الإرادة في ايدين ربنا بعد ما خلص من البعوض واستسلم آه، فرعون ورجالته رجعوا تاني في كل مرة يقولوا لا فبعت لهم ايه بعت لهم الذباب فكرة الذباب ايه طبعا في اله كان اسمه ايه بعل زبوب بس ده مش في مصر آه، اللي هو نقدر نقول اله الذباب الذباب ده عبارة عن ايه كانوا يقرفوا منه فكان ليهم اله اسمه بعل زبوب اللي يشيل الفساد بتاع الذباب يعني عايز يقول له اللي انت فاكره قصر جميل بجناينه بامكانياته بجبروته ده بيطلع فساد مطلع خلى الارض كلها دبان احيانا يا احبائي نهتم بالمنظر الخارجي اللبس الشيك والقصر الجميل والعربية أحدث موديل والموبايل أحدث موبايل ونفتخر بأن أنا رحت ال... ال... مثلا الهوتيل الفلاني وقضيت مش عارف المكان الفلاني قد إيه ويكون في نظر الله كل ده عبارة عن فساد وذباب مش بقول إن ده غلط لكن بقول الاتكال على هذه الأمور خارج دائرة حب الله وخارج دائرة تقديسنا تحول حياتنا إلى الفساد كأننا كوم زبالة مطلع ذباب برضه رجعوا وقالوا غلطنا وحقكم علينا واطلعوا زي ما انتوا عايزين وبقوا رجع تاني بعد ما راح الذباب ما- رجع امتلأ قلب فرعون قسوة من جديد فبعت لهم ايضا المواشي تموت قال لقمة العيش ضيعها منهم فقتل المواشي عشان يقول لهم جواكم في مواشي خطيرة شهوات الجسد بعض المواشي أكثر طهارة بالطبيعة عن طهارة الإنسان رغم أنه إنسان عاقل يعني أحيانا بالعقل أقول إزاي أعمل الشهوة المقرفة دي ومع ذلك أخضع ليها بينما الحيوان كثير من الحيوانات لا تسقط في هذه الشهوات ليس عن فكر ولكن عن إيه عن طبيعة فبيقول يا جماعة نزلت إلى مستوى أقل من المواشي فإذا كان المواشي تقتل فأنتوا في طريق إلى الإيه إلى القتل أنزل أيضا برد ونار في سفر الحكمة يتكلم عن البرد والنار بطريقة جميلة نفسي مرة أتكلم عن سفر الحكمة يقول فوجئ فرعون بمنظر غريب قوي فوجئ نيران طالعة القصور والبيوت والحقول مولعة نار وبعدين انتوا عارفين الناس اللي راحوا حتت زي كاليفورنيا وغيره لما الغابات ولع فيها النار يكاد يكون استحالة تطفيتها بكل الوسائل الصناعية خاصة لو أحيانا بتوصل لآلاف من الآفدنة إلا لو نزل مطر أول ما ينزل مطر يقولوا يا ده خير من ربنا لأن هو ده اللي يطفي النار النار طالعة والمطر مش مطر ده برد يعني المفروض أكتر من المطر يعني ده تلج والبرد البرد نازل والنار طالعه كل ما النار تطلع المفروض البرد يوقف او كل ما البرد ينزل النار تطفي ربنا عايز يقول له الطبيعه ضدك قوانين الطبيعه ضدك يا فرعون النار كل ما تنزل شويه برد عليها تولع اكتر وكل ما النار تلحق البرد البرد يزيد حاجه ايه عكس الطبيعه ولذلك كان البرد والنار إشارة إلى غضب الطبيعة نفسها على فرعون لأنه لم يقدس الحواس بتاعته تقدس الدعوة كده تقدس بحواسك لكي إيه لكي تحمل نار الروح القدس ومياه الروح القدس بدل من نار الخطية وبرد الخطية الضربة اللي بعدها هي الجراد الجراد ده عبارة الناس اللي شافوا طبعا الغارات بتاعت الجراد غارات الجراد أتذكرها زمان وأنا يمكن في ثانوي مرة زمان كانت جاية من السعودية على الصعيد الشمس تكاد تكون تنتهي الشمس تكاد تنتهي ومع هذا الجراد يدخل ياك ما يسيبش حاجة خضراء دي تشير لإيه العواطف الشريرة لما عواطفنا تبقى شريرة تبقى ايه تبقى زي الجراد ما تسيبش حاجة عدلة جوانا اللي بعدها الظلام لأنه حينما نرفض عمل الله النور الحقيقي تتحول حياتنا إلى ظلمة ودي كانت آخر حاجة اللي بعدها هتبقى الايه قتل الأبكار عايز يقول يا جماعة عملت أقصى ما عندي خليت لكم الدنيا سودة عشان تعرفوا جوه قلبكم في إيه وتعرفوا إن مفيش بصيص من الأمل إن لم ترجعوا إليه ومع هذا لم يرجعوا إليه وانتهت بقتل الأبكار وطبعا قصة الفصح في الأصحاح ال 12 والأصحاح ال 13 إن شاء الله نتكلم عنهم في المرة الجاية أنا عايز أختم القعدة أقول على كلمة وقص الرب قلب فرعون فرعون قلبه قاسي مولع وعنيف فربنا بيمنعه من الغلط لما أصمم مرة واثنين وثلاثة والعشرة قال له خلاص هشيل إيدي فقس قلبه يعني سابه لنفسه وهو طبيعته كانت قاسية فمارس القسوة ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة وندوق نعمته أنا عايز أقول هذه الضربات هي عطايا تقدم لأجل توبة كل واحد فينا وليست عبارة عن غضب إلهي ضدنا ربنا يدينا لمسة جديدة لكي نتمتع بعمله فينا لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد